بسم الله الرحمن الرحيم كيف وأخواتها موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم
أحبتي في الله هذا برنامج كيف وأخواتها كيف نسلم كيف ندخل الجنة كيف نعيش التاسعة والثمانون من كيف وأخواتها الفطام النفسي وهنا يأتي دور الأب كيف تكون أبا فرق كبير بين الأب والأبوة كيف تكون أبا كيف تكون أبا كيف تكون أبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله هذه الحلقه التاسعه والثمانون من كيف واخواتها كيف واخواتها قصه كانت قصه ولا زالت قصه وستبقى قصه قصه هذا الدين ان هذا الدين دين عظيم يحكم الحياه يسير الحياة كيف وأخواتها كيف ولماذا وأين ومتى وبما ولما أخوات كيف كلها هي عوامل هذا الدين في صناعة رجل مسلم كيف وأخواتها قصة هذا الدين في صناعة الحياة في صناعة الدنيا كيف وأخواتها كيف نعيش الحياة بدين وكيف نعيش الدين في حياتنا كيف يعيش الدين في حياتنا كيف بدأناها منذ زمن هذه الحلقة التي قاربت التسعين بدأنا من كيف نعيش بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله كيف نعيش لا إله إلا الله مرورا ب كيف نتبع النبي كيف نصلي كيف نزكي كيف نصوم كيف نحج كيف نعتمر كيف كيف كيف مرورا ب كيف ننتصر التي وقفنا معها طويلا وكيف يمكن الله بنا للدين ثم نحن منذ سنتين كنا قد بدأنا فكرة إقامة الأمة إقامة أمة الإسلام فذكرنا أن إقامة هذه الأمة كيف تقوم الأمة أمة الإسلام بناء الأمة صناعة الأمة إقامة الأمة قلنا أن اللبنة الأساسية في بناء الأمة ال ال ال البيت ده آه، مكون من طوب طوبة جنب طوبة جنب طوبة أول طوبة في البيت اللي هي الأسرة المسلمة فبدأنا تكلمنا بقى عن قضية الزواج في إنشاء الأسرة في بناء الأسرة في بناء الأمة كيف تختار شريكة الحياة وكيف تختار شريك الحياة والسعادة الزوجية ثم الإنجاب وكيف نربي أولادنا ودي اللي احنا هنرجع لها النهاردة تاني اللي هي ماشيين بقى في بناء الأمة قلنا هنمشي في بناء الأمة في خطين متوازيين الخط الأول في إقامة الأمة بالزواج وتربية الأولاد وصناعة الرجل الشخصية المسلمة التي تحمل هم الدين وترفع راية الإسلام ويمكن الله به للدين والخط الثاني فضفضة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لتبنى الأمة واضح الهدف واضح كيف آه، نعيش بهذا الدين فهذه كيف وأخواتها في كيف نربي أولادنا قطعنا شوط طويل وكان من الأسس التي أرسيناها برسوخ في قضية تربية الأولاد الخصائص المرحلية لسن الطفل كل سن للطفل بيعدي مرحلة معينة اتكلمنا من سن يوم من عند الولادة إلى سن سنتين ومن سنتين لأربعة النهاردة هنبدأ بقى سن أربعة أراجع اللي فات على طول قلنا في إيه، كيف نربي أولادنا على الدين وقلت ساعتها إن إحنا كثيرا ما آه، أسأل أصدقائي وأصحابي ومعارفي ومن حولي آه، يعني ابنك بيحب الدين بنتك عايشة في دين هو ده الموضوع يعني ممكن يكون الولد مش ملتزم بس محب للدين مقبل على الدين الدين في دماغه الدين في حياته هو في سكة الدين عشان كده انا بحدف ولادي كلهم صبيان وبنات في الازهر علشان ايه يبقى عارف سكته من الاول سكة الدين ماشي في سكة الدين الشاهد ايه ان ازاي ندخل الدين دماغ الولد اتكلمنا فيها عدة حلقات دي وقلنا ان اولها سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم اه بطلتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم مش معنى ان احنا بنتكلم في تربيه الاولاد يعني ما نصليش على النبي ده احنا نصلي على النبي حتى لو بنتكلم في الفلوس يعني حتى لو بنتكلم في الشغل لو حتى بنتخانق نقول طب صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ها لا إيه، ف- فدايما خلي الصلاة على النبي على لسانكم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قلنا ان من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان الولد اول ما يولد يؤذن في اذنه اليمنى الاذان في اذن عشان الاذان يدخل دماغه يدخل راسه يدخل آه، حتى الاطباء دلوقتي واحنا آه، يعني آه، للاسف الشديد بقوا يهتموا ك- كثيرا بكلام الاطباء مش م... نهتم ماشي قالوا ان الاذان في اذن الطفل اول ما يتولد بينشط ال- الاذن وينشط العقل وينشط الحواس في تنشيط حقيقي للطفل ككل آه قلنا ارتباط الطفل من سن سنتين لاربع سنوات بالامور ارتباط حسي فلازم نعيشه الدين اشياء محسوسه يعني نحسسه بقضية الصلاة الوقوف وضع اليدين على الصدر والسجود وضع اليدين على الأرض عايز أشياء محسوسة إنه يسبح على إيده أنا دايما لما يقعد الأولاد قدامي في ال- بعد الصلاة أقول أعمل له كده أعمل له كده هو يعمل كده حتى لو ما قالش حاجة بس يعمل كده يعمل كده وربنا يشفيه خالد المدير الفني ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويرفع عنه البلاء يتم عليه العافية عمل عملية احتباطه فالعلاج كان آه، عنده حاجه بسيطه كده ربنا يشفيه ويعافيه آه، ال- ال- الدكاتره قالوا له ايه سبح على صوابعك التسبيح على صوابعك ده هي هيحرك الاوتار ويشغل الاورده وي- وينشط الت- قالوا علاجك انك تسبح على صوابعك اهو ده تسبيح رغم انفه سبحان الله العظيم ف... ف... اقصد ايه ان احنا لما نربط الأول الولد بدين من سن سنتين لاربعه آه، محتاج آه، ارتباط حسي عشان كده قلنا ان الولد اللي هو من سن سنتين في سن سنتين واقول له يقول لي ابي انا عايز آه، عايز آه، امي عامله كيكه ومش راضيه توكلني منها وامه تاكل والله كل هو اللي ما كلتش وبعض ال- ده سن سنتين من اثنين لاربعه بعض الاباء يقول ابني بيكذب اعمل ايه ده مش كذب الولد في السن ده لا يجوز نعته بالكذب لان الطفل في هذا العمر غير قادر على التمييز بين الحقيقه والخيال لذلك بالتالي لا نستطيع ان نحكم عليه بالكذب ما ينبغيش ان احنا نحكم عليه بالكذب آه، لو ولد عنده سنتين من س... من اثنين لاربعه برضه آه، الولد من اثنين لاربعه آه، في ايده آه، حاجه اديني دي يقول لا تحتي الولد ده طالع بخيل بخيل زي مين ونتكلم بقى كلام عارف ايه يقول ايه آه، ده ده بخيل زي امه آه، ده بخيل زي جدته فلانه ده بخيل الكلام ده في ذهنه هو مش بخيل لكن السن ده سن حب التملك لان هو سن سنتين اتفطم فحس بالحرمان حس بالفقد وشيخنا الشيخ محمد بن اسماعيل له كلام متين جدا في قضيه الفطام دي ان احنا بنعملها بطريقه في غايه القسوه والمفروض نعملها بطريقه في غايه الحنيه آه، مش هتكلم عنها دلوقتي خلينا نحاول ن- لو جت فرصه نبقى نتكلم عنها بعدين ازاي نفطم الطفل ده لكن عايز اقول ان الطفل من سن سنتين لاربعه لما يبقى م- عنده لعبه مش عايز حد يلعب معاه فيها عنده لعبه عايز ياخد لعبه التاني ده مش مش عدوانيه ولا آه، بخل ولا آه، عند وانما السن ده بتحكمه النفسيه دي العلاج النفسي وكنا اتكلمنا عن الصحة النفسية للطفل العلاج النفسي للأطفال دي ما بيبقاش بالكلام بقى ان انا افضل اكلم الولد و- واقول له اعمل كذا وما تعملش كذا و- وبكشف في وجهه واشخط فيه وانما العلاج النفسي أ- انا عايزك تبقى انسان في تعامل مع الاطفال دقيق جدا وان النفسيه دي بتيجي بمنتهى البساطه ب- عارف يعني ايه ب- ب- بلمسات لمسات بسيطه لمسه لمسه لمسه لمسات بسيطه في دماغ الطفل يعني احيانا يبقى ماسك حاجه في ايده ويبص لي عامل كده تروح الحاجه واقعه من ايده بس م- من غير ما اتكلم خالص مجرد انك انت ت- تنظر اليه نظره شديده او ابتسامه هادئه زي ما بيقول يعني لما بتبتسم الدنيا بتنور فهو كده يعني الطفل عنده كده يحس ان الدنيا بتنور لما انت تبتسم في وجهه الدنيا نورت إيه، وتكسر في وشه وت- وتبرق له خ- يخاف ويترعب فاللمسات البسيطة دي يعني بقول برضو إيه، يعني انا مش عايز اعدي سن اربعة سن اربعة اللي احنا هنبدأ فيه النهاردة وان كان برضو عايز اراجع اراجع ان ارتباط الطفل بالدين من الارتباط الحسي ربطه بالقرآن ربطه بالمصحف انا قلت لكم قصة محمد بن علاء ابني ربنا يهديه ويهدى ابوه جده آه، كان في زياره لناس و- وبنت طفله من الاطفال اللي, في اللي هم في زياره عندهم قرات قل هو الله احد ام ضربها لا بقول لك قل هو الله احد دي بتاعتي انا دي بتاعتنا احنا القرآن ارتباطه الحسي بالقرآن إن القرآن ده بتاعه القرآن ده ملكه القرآن ده حياته القرآن ده هو ان يبقى القرآن ال ال الشيء اللي هو مرتبط بيه كدين مهم جدا ان احنا نربط هذا الطفل بالقرآن ارتباط حقيقي وواقعي و- وقوي ارتباطه بالقرآن بيفيد عدة امور نمرة واحد تصحيح لغة الطفل اتنين ضبط لسان الطفل ثلاثة ضبط مخارج الحروف عنده أربعة تدريبات وتمرينات على مهارة الفكين يعني لما كنت بعلم ال- ال- الولد قول لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم تدريبات تدريب حقيقي لم- ل- لمهارة في تحريك الفكين وإخراج الكلمات والحروف آه، كثير من الأطفال بيطلع عندهم عيوب في النطق العيوب في النطق ديت ما هياش عيوب خلقية وإنما ن- نتيجة ال- الغلط من البداية في, في طريقة الكلام أيضا القرآن بيفتح آفاق نفس الطفل للمعاني مثل يعني إيه يعني إيه لإيلاف اقول له يعني تعود قريش انهم الفوا هذا الامر لايلاف قريش ايلافهم يعني قريش لهم عاده تعودوها لايلاف قريش ايلافهم رحله الشتاء والصيف اتعودوا نعمل رحله في الشتاء ورحله في الصيف طب احنا ما بنعملش رحله في الشتاء ورحله في الصيف ليه دول كانوا تجار بيروحوا يتاجروا مش يروحوا يتفسحوا طب هم يروحوا يتاجروا واحنا نروح نتفسح ايه رايك يا ابي ماشي يا عم نمشيها الحته دي وهكذا فتح افاق نفسيه مع القران لما اقعد اقرا معاه ويتكلم ويفرفش ويدردش معايا ويسالني دي يعني ايه وأ- واحيانا اقول له طب اقولها لك ازاي دي قولها لي وخلاص ما ينفعش اقولها لك وخلاص اما تكبر بقى وامرنا الى الله ال- ال- الافاق النفسيه في الطفل دي طب انا هكبر امتى ادعي ربنا بقى يكبرك وتكبر وتفهم كده يعني حضرتك فاهم بس مش هتقول لي اه وعديها بقى و- و- وننقل لحاجه تانية الشاهد ايه فتح افاق الطفل النفسانيه للمعاني نحن نحتاج ان نحبب الطفل في القران فعلا ايضا من فوائد ارتباط الطفل بالمصحف بالمصحف ان المصحف ده يبقى بتاعه مصحفه في جيبه ذكاء الطفل معاك مصحف يا ابني في جيبك وريني كده ها طلعه فين المصحف رب... لا انا مش عايز مصحف انا بساله على المصحف اللي في جيبه ذكاء الطفل مرحله ذكاء الطفل ان هذا المصحف ينمي الذكاء الذكاء ذكاء حقيقي لان آه، لما تشوف طفل عنده ست سنوات وحافظ القران احنا شفنا نماذج آه، الولد آه، آه، اقرا الايه رقم كذا يقراها او ال- آه، نقول له الايه يقول دي الايه دي رقم كذا في صفحه كذا اول الصفحه وتحت الص- كل دي م- م- تنميه ذكاء الولد ده ركز في المساله يعني ما نقولش ان هو الولد ده خارق لو أو لو ابنك ركز هيبقى كده قول لي طب أنا ابني مش مركز اعمل ايه لازم انت تصنع فيه التركيز قلنا قبل كده للاسف الشديد ان انا بقول للولد المصحف القران يوم واثنين وثلاثه وبعد كده انسى شهرين ثلاثه وارجع يوم واثنين وثلاثه وانسى شهرين وثلاثه الكلام ده هو اللي بيضيع التركيز لو انا افضل مركز على طول في كل صلاه فين مصحفك قريت ايه النهارده حفظت ايه سمع لي الله وتشجيع يبقى انتقلنا سن سنتين لاربعه ربط الولد بالقران الى تعليمه الادب سنتين لاربعه هنعلمه الادب اه ده ثلاثه بينطق بالعافيه يعني اربعه يعني بدا يتكلم اه هنعلمه الادب من السن ده اداب الطعام اداب الجلوس اداب النوم اداب المشي اداب التعامل مع الاخرين آه ابعاده عن المعاصي هو الولد بيعصي قلنا ان البنت عندها سنتين لما لبست الخمار آه، الجلباب طويل وفوق منه الخمار اللي انتوا بتقولوا عليه دلوقتي العبايه وفوق منها الخمار خلاص م- ابدا تقطعها وما هي ما تخرجش الشارع من غير جلباب وخمار من الاول خالص اتعلمت وتربت وتعودت على كده ايضا تجنيب الطفل مضار الشهوات المتعلقه بالبطن والفرج وعايز انقل لسن اربع سنوات من اربعه لسته واول شيء في سن من اربعه لسته الفطام النفسي من سنه ونص لسنتين الفطام الرضاعه سن اربعه الفطام النفسي اخوتي انا النهارده بحترت الكتب والاوراق كده على المكتب وقعدت اقرا وادور وما طلعتش بحاجه الحمد لله رب العالمين الناس اللي اتكلموا عن الفطام النفسي كلهم بيتكلموا على الراجل لما يجي يتزوج او الشاب لما يبقى في الجامعه انه بيبقى مرتبط بامه او مرتبط بابيه ما اتفطمش نفسيا انا قلت بقى النهارده وارجو ان يكون هذا الكلام صحيحا لو الكلام ده غلط انا مستعد اتوب الى الله منه وارجع عنه ان الفطام النفسي يبدا من سن اربع سنوات عايز افطم الولد من امه واسلمه لابوه الولد البنت عايز أر- افطمها من تعلقها بنفسها لتستقل الولد والبنت يستقلوا بشخصيتهم سن اربع سنوات عايز الولد في سن اربع سنوات والبنت في سن اربع سنوات يبقى شخصية مستقلة اربع سنوات اه اربع سنوات ينفع اه ينفع ازاي ممكن جبت الكلام ده منين من عند النبي صلى الله عليه وسلم علماء المصطلح بيقولوا ايه سن التحمل من سن كام سنة ها حد يعرف علماء مصطلح الحديث يقولوا سن التع- التحمل يعني ايه تحمل الحديث يعني ان هو يتلقى حديث من سن كام سنة قالوا من اربع سنوات جبتوها منين قال لك من حديث البخاري حديث محمود بن الربيع قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن أربع سنين الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بقى أمية وكان يمزح مع محمود بن الربيع فبخ في وشه شوية مية مجة فقال عقلت مجة مجها رسول الله في وجهي صلي عليه صلى الله عليه وسلم وأنا ابنه أربع سنين أ- فالعلماء قالوا أن التحمل من سن أربع سنين من سن أربع سنين ده سن التحمل ليه؟ لأن قال عقلته يعني فهمتها عشان كده أنا قالها عشان كده كتير من أنا قلت لكم المجالس النفسية لما بقعد مع ح- أقول نفسي أعمل جرد نفسي للإخوة إنه ينام على الشيزلونج وأقول له هات لي أقصى نقطة تذكرها في طف... من طفولتك ومن حياتك احكي عشان نطلع عقده النفسيه الشاهد ايه ان سن اربع سنين ده بيبقى سن احيانا عند بعض الاطفال اصحاب التركيز العالي هو سن آه، الفطام النفسي انا بقول الكلام ده من عندي واتوب الى الله اذا كان غلط و- وسردت عليه الدليل الشرعي عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن اربع سنين يبقى هي دي القضية اذا اللي استدلينا بيها ان سن اربع سنين سن التحمل سن الاستقلالية عن الاب والام سن سن الفطام النفسي ان نبدأ فعلا الولد آه، يعرف مقتنياته ممتلكاته ويعرف ان هو يخير ايه رأيك اجيب لك دي ولا دي ايه رايك تاكل دي ولا دي ايه رايك ناكل دلوقتي ولا كمان شويه ايه رايك تنام دلوقتي ولا قدامك شويه على النوم ان اعامل هذا الولد في سن اربع سنين بنضج مش بقول لكم اقامه الامه عايزين نربي ولادنا تربيه القاده لا تربيه العبيد تربيه الصف المنظم لا تربيه القطيع من سن اربع سنين عايز اصنع للولد شخصيه واعمل له وجود في الحياه وله دور صحيح مش هسلمه القياد هوجهه باللطف واللين والرفق والرحمه لكن انا عايز نبدا ما بقولش الفطام تماما وانما نبدا مرحله الفطام النفسي نبدا مرحله الفطام النفسي من سن اربع سنين نبداها وهنا ياتي دور الاب عمالين نقول الام الام الام الام الام الام والاب فين احنا كل العيال دي ايتام ولا ايه الاب فين عايزين دور للاب فين وجود الاب في حياة الاسرة فين وجود الاب في حياة الطفل ده بعض الاباء للاسف الشديد م م مش ه مش هغلط فيهم لما اقول ما عندهمش ريحه الاحساس بالمسؤوليه تجاه هؤلاء الاطفال انما هؤلاء الاطفال للمتعه الشخصيه فحسب ياخدوا يقول لك سن سنتين ده سن جميل يلعبوا ويتنطط معاه ويهزر معاه وخلاص على كده انا عايز بقى سن اربع سنين ي- يشعر الطفل بوجود رجل في حياته هذا الرجل قدوة ينظر إليه إن هو ده أنا لما أكبر سن أربع سنين حالة الفطام النفسي تبدأ في إثبات الأب وجوده أن يثبت الأب إنه موجود وإنه له لازمة في الدنيا آه، من الحاجات الطريفة اللي جايبها النهاردة ال- للواد عمرو ربنا يهديه ويتوب عليه ان في احد المنتديات على النت سألوا الابناء كيف يرون الاب المثالي مين هو الاب المثالي للأسف الشديد الأجوبة تزعل كأن الابن يريد كل ابن يريد أبا على مزاجه عايز يصنع اب كده على هواه من الاجوبه الطريفه جدا الاب المثالي اهي هو الذي ان يكون حنون واهم شيء كل يوم طالعه شكل بي- بينقي اب يعني كل يوم يخرج يفسحه في حته عارفين آه، الإجابة اللي فعلا ذبحتني تبكي إن ابن قال الأب المثالي هو اللي يموت بسرعة شفتوا الأجوبة؟ لا شك إن في أجوبة كويسة أول جواب باختصار الأب المثالي هو أبي الله يحفظه ده رائع وجميل لكن انا خايف لا يكون برضه مجامل قوي زياده عن اللزوم انا بتكلم الكلام ده علشان انا شايف وقد يكون رؤيتي دي غلط ان معظم الابناء لم يروا في حياتهم اباء لم يروا الاب اللي هو يحمل هم الابن ويعيش مع الابن ويشيل الابن ويمشي مع الابن ويراعي الابن ويتابع الابن ويكون مع الابن يقول اهو كده انا نفسي يبقى ليا اب كده انا اتكلمت الكلام ده قبل كده وقلت ان مأساة الدنيا ان اكثر الناس حين يملك شيئا يتمنى الشيء الذي في يد الاخرين كل واحد بيقول اه لو كان ده ابويا وابن اللي انت بتقول لو كان ده ابويا بيقول على ابوك يا سلام لو كان ده ابويا هي دي عشان كده عايز اقول ان احنا عايزين نربي في اولادنا وزوجاتنا مبدا الرضا الرضا بتكلم بقى لي 8 9 حلقات دلوقتي عن الرضا مش عارف فين صراحه بس بتكلم عن الرضا آه، انه سكون القلب الى قديم اختيار الله للعبد اللي اختار لك ابوك ده ربنا واللي اختارك انت لابوك ربنا فالرضا بابوك ده اب هو ده اللي هيصنع منه اب والرضا اللي من الاب بابنه ده هو اللي هيصنع من ده ابن أريد أن أخاطب الآباء أيها الأب ما أبوتك إلا مسؤولية إخوتي كاتب أنا في كراسة الفرائد فرق كبير بين الأب والأبوة هناك أب ليس له في دور دور في الدنيا الا ان اخرج هذا الابن الى الوجود اما الابوه لهذا الابن فذلك يحتاج الى شيء اخر غير وضع النطفه موضوع آه، ان الاب ده يستشعر مسؤوليته عايز اقول للاب ايها الاب انت طاقه في هذه الامه قوتك هذه الذريه انت ثغره انت سلمه في جدار هذه الامه اخزيت الامه بهذه الذريه ايها الاب اذا قلت انك قدر على ابنائك فلست قدرا على ابنائك فحسب بل انت قدر هذه الامه انت قدرنا عايز اقول لك ان مسؤوليتك حصريه حصريا عليك هذا الابن على وجهك وحدك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ان الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ام ضيع هتسال الواد ده ضاع ليه البنت دي فسدت ليه هتسال يا اب هتسال امام الله الذي يعلم السر واخفى هتضحك عليا تقول انا عملت اللي عليا والله بس هي- اضحك عليا وقول لي عملت اما امام الله ستسال ستسأل الزوجة دي فسدت ليه الولد ده فسد ليه الولد ده اللي كان طالع من صغره بطل ضاع ليه تاه ليه تشتت ليه انت المسؤول ايها الاب ان تنعم بسببك هذه الذريه فتضيء ايامهم ببركه التربيه النبويه او ان تحيا لبطونهم وتعيش لامانيهم فتمسي اسرتك شقيه ونكبه امتنا بها قويه ايها الاب ضعهم في حضن العواصم الشرعيه فالشرع عاصم ومعصوم لا تغرنك التجارب الغربيه تعست واتعست تلك الفهوم الرديه ايها الاب اقم الصلاه وامر اهلك بها ايها الاب اتق حدود الله واجعلهم من حراسها ايها الاب اين انت في مخيله ولدك انا اريد كل اب يعيش هذا الهم يا ترى اولاده اولادي بيقولوا عني ايه يا ترى شايفيني ازاي يا ترى انا صرت ايه في عينين ولادي مسؤوليه مسؤوليه الاب المسلم مسؤوليه ضخمه جدا انها مسؤوليه انجاء هؤلاء الاولاد من النار قال ربنا جل جلاله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره انت مسؤول انا قلت ان مسؤولية الاب المسلم اعظم بكثير من مجرد انه يدفع فلوس عشان الناس دي تاكل ان انجائه من النار اهم من انجائه من الجوع ان الاخذ بيد الولد لينجو من النفسيات الفاسدة معظم الأولاد بلاش معظم استغفر الله بعض الأولاد النهاردة طالع مع- عنده عقد نفسية حلها حلها صعب جدا بل بعض العقد يكاد يكون حلها آه، يفوق القدرة صعبة جدا نتيجة تعامل الأب نتيجة تخلي الأب نتيجة تصرفات الأب في شخصه هو إن الولد شاف أبوه بيعمل كذا أو سمع أبوه بيقول كذا أو رأى موقف لأبيه سببت عند الولد مرحلة نيجي نعالجها بعد كده يكاد يكون مستحيلا أيها الأب سؤال ما تنساهوش أبدا طول حياتك وانت سامعني وانا بقول لك ايها الاب اين انت انت فين سايب البيت ده لمين القضية مش قضية انك تجيب لهم فلوس انا بجري على لقمة العيش جنب لقمة العيش ديك محتاج حاجة تانية مهمة جدا وانا قلت يا اخوة ان مأساة الناس في زماننا انهم مش عايزين ياكلوا عيش عايزين ياكلوا بقلاوة عايزين ياكلوا جاتوه مشكلة كبيرة جدا انهم مش عايزين ياكلوا عيش عايزين يحطوا جنب العيش لحمة وفاكهة وخضار وعصير لا كفاية العيش اذا كان الامر محتاج كده يعني انا بقول كده اللي شغال شغلانه بتكفيه يد- يا دوب انهم ياكلوا فاكهه مره كل شهر ولحمه مره كل اسبوعين ماشي كفايه وما تشتغلش شغلانه تانية واقعد تربي العيال دي قول لي هي النساء هي الزوجه هتسكت ما انت لما تبقى راجل هتسكت لما تقعد في البيت وتتولى مسؤوليتك اللي هي القوامة على المرأة والتربية للأولاد دول مسؤوليتك في البيت لما تبقى ليك القوامة على المرأة هتسكت وهتعيش معاك زي ما انت عايش لما تشوفك راجل في عينها لكن عشان شايفاك مش في عينها راجل تقول لك اجري وهات والناس عندها وتبص على الناس لكن لو انت مالي عينها مش هتبص على اللي عند الناس هترضى بيك انت ولو ما لا تملك شيء رجل ترضى بيك رجل والمرأة يكفيها فقط ان يبقى رجل له شخصيته بيعلمها ويفهمها ويتكلم معاها وي و و و وي ويرضيها من جميع الجوانب يحتويها ايمانيا وعقليا وعاطفيا وجسديا ودينيا وماديا وفكريا حين يملأ الرجل حياة المرأة ما بتقولوش فين الفلوس اللي بتقول له فين الفلوس عايز الفلوس ديك تعوض نقص في جوانب تانية انا اسف اذا كنت عورتك لكن علشان تستر عورتك وتداوي نقائصك وتملى بيتك راجل راجل ملو البيت راجل في عين مراته وفي عين ولاده مش بس مورد مالي عشان يصرفه ويبحتره ايها الاب تحمل مسؤوليتك كن في البيت رجلا قائدا مربيا قواما كن في البيت قدوة نمرة واحد هل أنت أب أنا كنت كاتب في الكراسة برضو بتاعة البتاع ده آه، أم أم زوجة حلو كده أم أم زوجة بعض النساء حاسه انها ام وعايشه دور الام حتى لزوجها بتعامل زوجها على انها امه طالبه منه انه يسمع كلامها وانه ينفذ اللي تقول عليه امه وبعض النساء عايشه دور الزوجه حتى مع اولادها بتعامل ولادها على انها زوجتهم مش انها امهم لا اوامر ولا نواهي وانما خدامه لل- للاولاد زي ما هي خدامه للزوج وده الغلط لابد ان تفرق المرأة بين دور الام ودور الزوجة تبقى زوجة للزوج وام للاولاد نفس الشيء بقوله للاب هل انت اب انا عايزك تعيش دور الاب هل انت اب ام انك فقط زوج هل انت اب رد علي بالله عليك ترد انا عاي... ولا مفيش رجاله قاعدين قدامي ولا ايه النظام خليكم معايا انا عايز اجي لكم بقى اقعد معاكم في البيت اسال انت اب انت انت قايم بدور الاب فعلا يا بمعنى انك انت الاولاد دول انت اللي مربيهم هل انت اب هل انت اب انت حاسس ان الاولاد اللي من صلبك دول اخلاقهم دي انت اللي صنعتها هل انت اب رد علي انت اب التصرفات اللي بيعملوها دي دي صناعتك دي توجيهاتك ده اشرافك دي نتيجتك دي ثمرتك دي طريقتك هل انت اب جاوبني الاولاد دول دورك كان معاهم ايه يا اب ثمرتك يا اب مره ولا حلوه نتيجتك يا اب ناجحه ولا فاشله قول لي يا اب عملت ايه في الدنيا دي للعيال دي يا اب ماذا صنعت آه انا مش عايزك تزعل مني حقك علي انا غلطان وهداوي الجرح كيف تكون ابا نمرة واحد الإخلاص لله قول لي في تربية الأولاد آه يعني أنا في تربية الأولاد محتاج إخلاص لله آه إزاي أقول لك أنا إحنا بنربي ولادنا ليه هل عشان ينفعونا لما نكبر ها أنا بربي ابني ده ليه سؤال انا بربي ابني ده اللي بيكبر ده وقاعد يا ابني كده غلط يا ابني كده صح يا ابني اعمل دي يا ابني انشط شويه يا ابني انا كنت بتصل النهارده بشيخي شيخنا واستاذنا ومعلمنا و و و ومربينا فضيله الشيخ محمد اسماعيل انت عايز اتصل بيه النهارده عشان اعمل معاه لقاء على ال- يعني آه، آه، ف- في التليفون ك- كنت عايز اعمل مداخله مع الشيخ اساله احنا ليه فشلنا في تربيه اولادنا اللي انا شايفه النهارده من وجع الاولاد كسالى آه، ضعاف في تحمل المسؤوليه آه، آه، آه، حتى دينهم احنا مش راضيين عنه اللي احنا شايفينه ده من الفسق والفجور اللي في الشوارع وال والمصايب دي كلها والمعاصي والذنوب كيف كنت عايز اساله السؤال ده كيف ننتج جيلا يأتي الله بالتمكين على يديه جيل حملة الرسالة جيل إنقاذ هذه الأمة إزاي نعملها إزاي دي أول حاجة من وجهة نظري والله أعلم الإخلاص بتربي ابنك ده ليه علشان تفتخر بيه لما يكبر بتربي ابنك ده ليه علشان آه، آه، ينفعك لما تكبر بتربي ابنك ده ليه علشان ما يعركش ويجيب لك ال- العار والشنار والمصيبه بتربيه ليه كل دي نيات باطله انا بربي ابني عشان ربنا امرني بكده لما كانت النيات فاسده طلعوا العيال فاسدين ان الله لا يصلح عمل المفسدين ربنا قال كده ان الله لا يصلح عمل المفسدين فيجب إن أردنا ذرية صالحة أن نصحح نياتنا أننا نربي أولادنا لأن الله أمرنا بذلك أنا قلت في أول تربية الأولاد هل تربيتنا لأولادنا فرض يجب علي أن نربي أولادي تربية صالحة آه الإجابة نعم تربيتنا لأولادنا فرض ومن لم يفعل آثم مذنب أمام الله هذه التربية فريضة تكليف من الله أن يربي الأب ابنه أن يربي الأب أولاده نؤجر بفعلها ونأسم على تركها تعميق هذا المعنى داخلك الشعور بهذه المسؤولية إحساسك إنك لو ما ربيتهمش صح هتروح النار إحساسك ده هيخليك تقول التانية بقى اللي هي الاستعانة بالله أنا عاذر الآباء تربية الأولاد في زماننا صعبة جدا لست تربي ولدك وحدك الكلام ده سنة 92 مثلا في مسجد التوحيد في المنصورة توحيد المنشاوي ولا الشناوي مش عارف الشناوي مساكن الشناوي كانت خطبة الجمعة إشكالية تربية الأولاد الإشكالية في تربية الأولاد قلت ساعتها لست تربي ولدك وحدك خطبة الجمعة كانت سنة سنة 12 خطبة منهم خطبة كيف تربي طفلا قوي القلب أولها كانت النية في إنجاب الذرية كيف تربي طفلا قوي القلب آه إلى آخره مش فاكر الباقي بس كان فيها قضية إيه لست تربي ولدك وحدك يشارك في تربية الولد عمه وعمته وخاله وخالته وجده وجدته وجده التاني وجدته التانية دول بيشاركوك في تربية الأولاد بيشاركوك في تربية ابنك بيشاركوك مشاركة حقيقية اللي انت بتعمله بيهدوه حقيقي مشاركة خطيرة جدا المدرسة بقى والمناهج الدراسية والمدرسين والمدرسات الأحياء منهم والأموات بيشاركك في تربية أولادك الإعلام التلفزيون والجرايد والمجلات وبيشاركك في تربية أولادك ال- الجيران وزملاء الدراسة و- والشارع والشارع والشارع والأغاني ال- بيشاركك في تربية أولادك النهارده الكمبيوتر والنت وال كل ده بيفسد اللي انت بتعمله انا اعلم ان مسؤوليه الاب صعبه جدا وضخمه جدا وخطيره جدا و... و... ونتيجتها مش مضمونه خالص طب نعمل ايه نستعين بالله محتاجين نستعين يقول يا رب انا مش مد- مش قد المسؤوليه دي لذلك كان من اكبر العوامل المساعده على تربيه الاولاد الدعاء ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين قولوا امين امين يا رب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين امام يا رب الله الدعاء إيه؟ ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي قولوا امين امين امين قولوا امين علي صوتك علي صوتك سمعني امين امين يا رب يا رب كده باخلاص رب اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك وانا من المسلمين قل امين امين يا رب يا رب استجب يا رب قل امين امين بقلب ادعو بقلب من جوه قلبك من صميم قلبك يا رب صلح لي اولادي يا رب ربي لي اولادي يا رب اهدي اولادي يا رب رضي اولادي يا رب اقبل اولادي يا رب احفظ اولادي يا رب صون اولادي يا رب الدعاء من دعائك دعاء لولدك ودعاء الوالد لولده مستجاب من انواع الادعيه المستجابه دعاء الوالد لولده ادعي لولادك ادعي لولادك يبقى نمره واحد استشعار المسؤوليه وتحمل المسؤوليه اثنين الاخلاص انك تقول يا رب انا بربيهم لك انت مش ليا ولا ليهم انت دايما تذل ولادك وانك تقول لهم يا ابني انا بربيك لنفسك انت مش هتنفعني انت هتنفع نفسك انا مش عايز منك حاجه الكلام ده غلط انا بربيك لان ربنا امرني بكده ربنا الزمني ان انا اربيك مش اختياري ولا اختيارك الاخلاص ثلاثة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى مهم جدا ان احنا نشعر بمعنى الاستعانة والدعاء والدعاء آه، نمرة ثلاثة آه، ولا أربعة بقى تبقى الصبر الصبر حقيقي تربية الأولاد محتاجة صبر عميق وصبر طويل وأكثر الآباء مش فاضي زهقان تشتت المسؤوليات عشان كده عايز ربنا يكرم واجيب المره الجايه كده خطه عمليه لترتيب الاولويات في الحياه العمليه انت وراك شغلك ووراك ابوك وامك ووراك اخواتك صبيان وبنات ووراك الشقه والايجار وال- والديون وال... وهموم الفلوس عموما والزوجه والاولاد فين الاولاد من من الخريطه الحياه دي احطهم فين هي دي القضيه قضيه لما اقول الصبر النهارده قصدي ان انا مش مطلوب ان انا اربي ابني في ساعه ولا في يوم وليله لا ده على المدى الطويل وزي ما بقول كده لما تربي ولد انت بتربي الولاد كلهم مش كل ولد محتاج يتربى لوحده ده انا بربي الاسره كلها بربي العيله كلها فلذلك باذن الله تعالى آه، قضيه ال ال ال بيقولوا عليها التنميه البشريه هتخدمنا في الحته دي في اداره الحياه الزوجيه اداره البيت المسلم اداره الحياه الواقعيه الحياه اللي احنا عايشينها في الدنيا دي ازاي ندير هذه الحياه ازاي ن- نضع تربية اولادنا في موضعها الصحيح مكانها اهميتها فين يعني ممكن اذا تعارض عندنا مسألة فقهية في اصول الفقه اسمها تزاحم الواجبات لما تتزاحم الواجبات في واجبين في وقت واحد امي وابني الاثنين واجب واجب ان انا اربي ابني وانقذه من النار وواجب ان انا اطيع امي والزم قدميها لما تتزاحم الواجبات اعمل ايه اعمل ايه في تزاحم الواجبات ان الشغل واكل العيش ولقمه العيش واكل الحلال وفي نفس الوقت القعده مع الاولاد وتربيه الاولاد والتواجد في وسط الاولاد مهم جدا كلمه التواجد في البيت دي هل هي سر كلمه النبي صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك وليسعك بيتك دي محتاجه فهم عميق احساسك ان بيتك واسع احساس شعورك ان بيتك واسعك مكفيك واسع متسع ليك متسع لحاجاتك البشرية انك تاكل وانك تشرب وانك تنام وانك تضحك وانك تهزر وانك تحزن وانك تبكي وانك تزعق مش بقول لك احيانا تزعق يقول لك انت بتزعق ليه أما بقى من حقي ان انا ازعق ازعق انا بزعق وخلاص ما حدش يقول لي انت بتزعق ليه هو ده وليسعك بيتك انك يبقى بيتك واسع يتسع لكل لكل ما مراداتك وتحتمل فيه ونفس الشيء ان تتسع انت لهذا البيت انك انت برضو زي ما نقول كده انك تيجي تزعق فمحتاج حد يستحملك نفس الشيء ان انت تتحمل اللي بيزعق لك برضو دي قد دي انك انت تسمع منه زي ما انت محتاج اللي يسمع منك انا بحبكم في الله قضية تربية الاولاد قضية خطيرة وبقول ان اهم شيء في موضوع تربية الاولاد ان احنا نتكلم فيه بدين بشرع مش بس كلام نظري انما بتجارب عملية واقعية في الحياة تجربتنا تجربة إسلامية الدين كيف يصنع الدين من هذه الأمة أمة إخوتي أنا أحبكم في الله في الحلقة التسعين بإذن الله تعالى الأربعاء القادم سوف أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله كيف نسلم كيف ندخل الجنة كيف نعيش الإسلام كيف نعيش الإسلام